السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ما زلنا مع سورة المائدة ومن الآية رقم 83 وإحنا ابتداء كل حلقة بنقرأ فاتحة الكتاب والإخلاص والفلق والناس نقرأ مع بعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وبناخد حكمة كل حلقة الناس في غفلة والموت يوقظهم وما يفيقون حتى ينفذ العمر ويرجعون إلى أحلام غفلتهم كأنهم ما رأوا شيئا ولا نظروا الناس مش واخدة بالها من العمر إن عمال يجري يجري يجري العمر عامل زي عداد التاكسي آه يكسر البنديرة وهو واقف الش- العداد شغال وهو ماشي العداد شغال وهو بيجري العداد شغال فالواحد نايم العمر بيخلص بياكل العمر بيخلص دخل ضبط المية العمر بيصلي العمر حاجة ها الناس إذا ما ماتوا انتبهوا خلينا هنا إن شاء الله هناخد آه، ال- الرؤات ناخد الرؤات ناخد ال- اللام بتاعت اسم الجلال اسم الجلال إذا كان قبله مفتوح الحرف ال- الأولاني قبله مفتوح أو مضموم بنفخم اسم الجلال مكسور يرقق اسم الجلال زي إن الله إن الله ما قلتش إن الله متى إن الله ها قال قال الله آه، قال عيسى بن مريم اللهم اللهم ما دام قبلها مفتوح واعلموا أن فيكم رسول الله إذا الاسم الجلال يفخم إذا كان قبله مضموم أو مفتوح إن شاء الله الحلقة الجاية برضو ناخد بقية أسماء الله في اسم الجلال اللي مفتوح اللي قبله وال- وال- والمضموم والمكسور قبله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحلقة رقم 83 كمالة الآيات السابقة الآية 82 لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا احنا شرحنا الآية دي يعني باستفاضة امبارح في الأزهر ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى دي ما شرحناهاش هنشرحها دلوقتي إن شاء الله ذلك بأنهم بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الآية رقم 83 وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع نعرف بس الأخطاء اللي احنا بنغلط فيها في القراءة وإذا سمعوا ما أقول أنزل في ناس تقول أنزل أنزل وشفايفه لقدام ومعنى هذا ان هو بيحط واو زيادة في القرآن هي زي ايه انزل شوف انزل اليكم انزل هات انزل ديت وحط على الهمزة ضمة انزل رجع شفايفك وهنا ما اقولش الى الرسول الى الى الى الرسول والسين ما اقولش الى الرسول صول بين السين والصاد سول شوف وهنا ما اقولش ترى اعينهم مش قران ده ترى مش قران لان انا عندي تاء ما اقولش طاء اما انا اقول ايه تبتسم تبوس في الطاء تقول طاء ها طائرا طاء او طه طاء انما دي تاء فاذا ابتسمت هتطلع معاك كلمه قرانيه صحيحه تقول تاء وبعدين تبوز بقى في الراء تقول تا ترى لان الراء ما دام مفتوحه مفصمه اعينهم والله لو تاخدوا بالكم من القران والقران 28 حرف والله بنقول هتعلموا الناس بعد شهر مش تتعلم انت بعد شهر والله اتعلم الناس بعد شهر عشان عمالين نقول ما تقولش طا ترى طا طا طا جات لنا ايه هتقول ترى اعينهم تفيض ها تفيض من الدم طا برضه برضه هي التاء برضه تاء على وزن واحده اسمها سفيده هتقول ايه تعالي يا تفيضه سفيده شيل الدال الاخيره بتاعت سفيده دي وركب ضاد تفيض تفيض من الدمع مما ما هنا ما اقولش مما عرف وعاه ها واخد بالك يا عسل مش يا عصل ها عاء العين ها او فتة عدس بناكل فتة عدس العين بقى كل ما تجيلك عين تذكر طاجن العدس ده عدس عا عا عا ما تقولش عا عرفه عا عرفه وهنا ما اقولش من الحق من الله من الحاء ها من الحاء وبعدين القاف هي المفخمه وكل ياء في القرآن يا اخوانا يا يا يحيى يا مش يا ما تقولش يقولون يا وقلنا ليه يقولون علشان القاف انت مالك ومال القاف يا يقولون ربنا مش ربنا بنا ربنا واحد بنى بيت بنى بنى وركب قبلها الراء تبقى ربنا آمنا فاكتبنا كل باء في المصحف تقلقل فاكتب فاكتب فاكتبنا مع شيء شوف القرآن سهل ازاي شوفوا لو تاخدوا بالكم من القرآن مع ما حدش يقدر يقول لي مع ابدا زي ما تقول عرفوا من الحق عرفوا ليه قلنا هنا عرفوا علشان فيها راء تخينه انما شوف مع مع الشاهدين صح وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق خدناها هنا ما نقولش ونطمع ونطمع مع ونا شوف يقول لك وانا مالي وانا اي وانا وانا ونطق الطاء هي المفخمه وكل مين في القران ما ونطق ما مع أن يدخلنا ربنا ما قلش مع القوم مع مع برضه مع مع القوم الصالحين فأثابهم تطلع لسانك في الفاء فأثابهم فأثابهم الله بما قالوا رأى أوي لودي قالوا جنات تجري هنا الوقت وحش ما حدش يقول جنات تجري لأن ما فيش جنات بتجري الأنهار هي اللي بتجري فناخد بالنا من الايه من الوقفات من تحتها هنا ما اقولش الانهار الانهار تقولوها ايه تقولوها ايه اه الانهار كلها ابتسام وبعدين تبوت في الاخر في الراء الانهار صح كده بسم الله الرحمن الرحيم وكل قاء في المصحف ما تقولش خالدين خا خا اقول لك يا خبر مش يا خبر خالدين اللام تكون اكثر رقه خالدين فيها وذلك جزاء ده مد واجب بقى جزاء لازم تمد جزاء المحسنين ونتعلم من كلمة المحسنين شوف اللام والميم والحاء والسين والنو شوف المحسنين صح والذين هتقول لي كفروا ها ها كفروا علشان القرآن اللي بيعلمك والله ما احنا والله ما احنا اللي بنعلم الرحمن علم القرآن اتقوا الله ويعلمه والله ما حد هيتعلم وهو بيرتكب ذنب ابدا علم الله لا يهدى العاصي ابدا بتحفظ آية بتنساها من ذنوبك كن مع الله هيبقى الله معك هنا والذين كفروا وبعدين وكذبوا شوفوا القرآن بقى اللي بعلمكم ازاي مش احنا ك وبعدين كذبوا ادي القرآن اهو بآياتنا أولئك هنا ما اقولش أصحاب تقولوها ايه أصحاب أصحاب يعني ابتسم ما هو القرآن ما هو إلا رياضة بالفكر أصحاب ابتسم وبوز وابتسم أصحاب أصحاب الجحيم كل جيم في المصحف تعطش ما تقولش إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء جاء طيب اتنين ثلاثة يرمين مع الميت اتفضل قل لي وإذا سمعوا ما أنزل إلا الرسول أعوذ بالله مش اعوذ انت كل مرة هتقولها لي ما قلتها لك مرة واثنين وثلاثة كلمة اعوذ دي لا اه اعو اعو شوفوا انا اعود اليكم ان شاء الله اعود شوف اعود حط لها نقطة بقى الدال حط لها نقطة تبقى اعود
أعوذ أهو بالله كده.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما سامعوا ريحها ما ت- ما تسرقش ال- الحرف وإذا- كده سرقة وإذا سمعوا ما أنزل وإذا سمعوا ما يا راجل ما وإذا تخطفهاش سمعوا ما علشان كده بنقول ما حدش يحفظ أي آية أبدا في القرآن إلا إذا رجعها مع شيخ لازم زي ده الأخ يقول له إذا سمعوا ما يفضل يقولها كده لغاية لما يجي له الحنوتي شفتوا بقى لازم يتعلم وإذا سمعوا ما أنزل وإذا سمعوا ما أنزل أنزل ما احنا قلنا أو أنزل أنزل قول
أنزل إلى الرسول ترى أعينهم
ليه؟
أعينهم تفيض من تاني الدمع.
بقى عشان الناس اللي بيسمعونا اللي في العالم الإسلامي ترى ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق مما عارف عمالين نقول عسلية وعجوة و- وعم علي و- مما ونهارك عسل يقول لك عارف وبرضه عارف طب اعمل ايه طيب اقول ايه طيب اللي بعده واذا سمعوا ما انزل الى الرسول خذوا بالكم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم اعينهم اع ترى أعينهم تفيض مش من تفيضة الدمع.
احنا قلنا تفيدة تعال يا تفيدة روح يا تفيدة خلاص ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق اللي بعده بسرعة كده يقولون يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع فاكتبنا.
الشا- فاكتبنا مع الشاهدين تاني فاكتبها فاكتبنا مع الشاهدين نعم اللي بعده
وما لنا لا نؤمن بالله وما وما جاءنا من الحق ونطمع ما أن- نقولش ونطمع ونطمع ما احنا قلناها ولا والناسة ولا عياد والناسة مش الوناصة ونا ونطمع مع قول لي ونطمع أن- لا مش ونا ونا ونا ونا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع يدخلنا أن يدخلنا اه، ما تقفش على الدال ان يدخلنا يا رب أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين اللي بعده
فأثابهم الله بما قالوا جنات جنات
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار مش الانهار الانهار على طول تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين طب اخر واحد اتفضل بسرعه كده والذين كفروا والذين ك- والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ما يفتح عليك حاجه هايله طب معنى ايه بقى الكلام اللي خدناه ده احنا عرفنا الحلقه اللي فاتت ان اليهود هم شر البريه دول اليهود كانوا قتلوا الانبياء وما زالوا بيقتلون وما زالوا و- وسيظلون وهكذا شر البريه دول وخدناها وشرحناها وقفنا عند ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ليه؟ ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون يعني لو آه، علشان نعرف بس هو ربنا بيتكلم على ايه آه، آه، الايات اللي قبلها لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم فاش فصال دي وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار ده مش حكم قاضي ده حكم أحكم الحاكمين لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام احنا شرحنا كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم امال ايه الحكايه دي بقى ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون ده كان ملك الحبشه ونصاره الحبشه بقى ها المسلمين راحوا عندهم والملك ده أكرمهم جدا وهو آمن ولذلك وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين بيطلبوا انهم يموتوا مع الشاهدين ومين الشاهدين دول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فالرسول يشهد أننا بلغنا الرسول بيشهد بلغوا عني ولو آية احنا بلغنا فالواحد ينال منزلتين منزلة تلقي البلاغ ومنزلة الإبلاغ هم بيقولوا ها فاكتبنا مع الشاهدين اكتبنا مع الصالحين مع المسلمين اللي موجودين دلوقتي دول بيبكوا تفيض اعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون امنا ب... فاكتبنا مع الشاهدين هم دول ابدا مش هم دول والله امال مين اللي بيضرب المسلمين في كل مكان ما امريكا و... والدول الاوروبيه المسيحيه بوش كان بيقول لك حرب صليبيه هم دول هم؟ اللي بيضربوا المسلمين في الصومال في العراق في افغانستان في السودان ده في كل حته بيضربوا المسلمين بيعيشوهم في خيام بيحرموهم من الاكل ومن الطعام بيدوسوا على القرآن بالجزم بيرسموا الرسول صلى الله عليه وسلم على انه خنزير صلى الله عليه وسلم وعلى انه ارهابي يحطوا له عمه ويحطوا فيها قنابل كده ارهابي الرسول صلى الله عليه وسلم مش دول ابدا مش هم دول ابدا مش عايزين نخلص مش عايزين نكذب القرآن القرآن بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه بيكفر اللي بيقول وقالوا اتخذ الله ولدا مش هم دول مش هم دول ابدا واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق مش اللي موجودين دول اللي موجود منهم بيبقى مؤمن حتى لو لم يظهر اسلامه انما ما بيعتديش بقى يعني في منهم مؤمن ممكن في من القساوسة يمكن مؤمنين موحدين بالله ويؤمنون بالرسول وبرضه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ممكن إنما مش هم دول أبدا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ليه احنا لا نؤمن بالله ما دام لانهم كانوا مؤمنين بالتوراة وبالانجيل والانجيل والتوراة في سيرة الرسول وصفة الرسول فلما جه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن امنوا بيه على طول وبكوا عيطوا تفيض من الدم اعينهم خلاص بيقولوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين هم دول اللي يقولوا الكلام ده والله لو قالوا الكلام ده هنحطهم على دماغنا من فوق ونحطهم في قلوبنا وفي عقولنا انما مش دول ابدا طب عمل ربنا فيهم ايه شوفوا بقى فاثابهم الله بما قالوا جنات مش جنه واحده جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحت خالدين فيها طب قبل كده بيقول ايه قال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة اذا دول مش دول بقى ده صنف تاني ده أه؟ فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار ربنا يحشرنا معاهم ربنا يحشرنا مع هؤلاء النصارى فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين طب والمقابل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم مصاحبه صداقة ما بتسيبهمش واحد صاحب التاني ما بيسيبوش أبدا جهنم ما بتسيبش أبدا الظلمة الكفرة الذين أشركوا بالله أولئك أصحاب يملكون النار صاحبتهم ها فأمه هاوية ها يقول لك اللي يعصي الله ويكفر فأمه هاوية أولئك أصحاب الجحيم نقرأ مع بعض وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وما ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات فأثابهم الله بما قالوا جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم أشكركم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق